بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الموضوع هناخده بنعمه ربنا عن فكر المسيح ناخده من صلاه المسيح له المجد الصلاه عاده تكشف فكر الانسان يعني انا لو سحبت وقفت جنب واحد جنب منكم وهو بيصلي ارتجالي هعرف ايه اللي مشغله مش كده عنده مشكلة عنده ولاده عنده خوف عنده هيطلع كل ده في صلاته ففكر الواحد فينا يتكشف في صلاته من المنطلق ده نقدر نقول ان فكر المسيح له المجد هيبان في صلاته وعندنا أجمل وأغنى صلاة في الوجود في التاريخ في يوحنا 17 يسموها الصلاة الوداعية أو الصلاة السرية ويعني البعض بقى قال عليها شعر يعني قال دي أجمل وأغنى جزء في الكتاب كله قالوا إن كان إنجيل يوحنا ده هو يعني أتسم وأعمق سفر في الكتاب لأنه بيتكلم عن المسيح الإله أو يقولوا يوحنا يحلق في سماء اللاهوت فعملوا له النسر رمز قالوا يوحنا 17 بقى اللي جوه يوحنا ده دي بقى اللي ايه القمة كلها على اعتبار المسيح مش بيوعظ ولا بيعمل معجزة ده بيكلم الآب يعني خدنا ودخل بينا جوه السماء وبقينا احنا متفرجين على اللي بيحصل بين الآب والابن حاجة فوق العقل وفوق الخيال وفوق الزمن وفوق التاريخ وفوق كل حاجة فإنجيل يوحنا 17 ده دسم بشكل غير محدود والواحد بيخاف يتكلم فيه بصراحة لأنه مهما قلنا هنظلم الآيات بتأملاتنا يعني بأمانة كده الواحد ده إحساسه إنه يعني هو يتحفظ كده لكن يعني هنقعد نقلبه ونفكر فيه إنما هو أجمل من أي تفسير وتأمل وعمق لأن ده صلاة المسيح له الكل المجد يقول تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة الكلام ده كان إمتى؟ كان قبل الصليب بساعات ليلة صلبه بعد العشاء الرباني بعد غالبا كان قبل جسماني على طول في يوم الخميس العام قد أتت الساعة جت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته أنت اديته السلطان عشان يوصل الأبدية لكل واحد أنت اديته وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح كلام على نفسه الذي أرسلته أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته ده كأننا فعلا دخلنا السماء ليه لأن المسيح بيقول له أنا خلصت اللي عليا أنا عملت المطلوب طب هتقول له ده لسه ما اتصلبش ما هو الزمن عند المسيح يعني ما يفرقش عشان كده دايما كنا نسأل هو ليه عمل التناول وقال خذوا كل هذا وجسدي وهو لسه جسده هيتعلق على الصليب بعدها ب 15 ساعة لا ما هو الزمن عند ربنا يسوع ما يفرقش هو يملك كل شيء وبالتالي يقدر يقدم جسده قبل ما يسلبه فهنا بيقول له أنا كملته اللي هيقولها بعدها قد أكمل على الصليب بعد 20 ساعة أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم طبعا هي مليانة أسرار الحتة دي إنما احنا هنقول فيها أول كلمة في لحظة تكرارها كلمة إيه المجد ودي كلمة على فكرة غامضة يعني إيه جلوري دي مجد بنستخدمها كتير بس هي كلمة ملهاش آخر برضه ليه لو حطيت العظمة السلطة الكرامة الغنى كل ده ماشي بس هي أكتر من كده كمان أكتر من كده لأنه محدش يقدر يوصف مجد ربنا فوق العقل عشان كده احنا بنستخدمها حتى في بداية القداس أول إعلان عن المسيح وسطينا أبونا يرفع الحمل الملفوف كده ويقول مجدا وإكراما إكراما ومجدا الشعب كله يبقى موطي ده الطقس الملوكي يسموه إن المسيح الملك وسطينا فكل الشعب بينحني للملك الممجد وفي ثكتة جوم نقول له لك القوة والمجد فبان الذي نقول له لأن لك القوة والمجد نستخدمها كتير بنحبها الكلمة دي حتى لو ما كناش فاهمينها زوكسابا تري يعني المجد للآب والابن والروح القدس مش فاهمينها ليه لأنها دي شغلانة الملائكة وهي حالة من الفرح والبهجة والعظمة والملك والسلطة اللي فيها ربنا من الأول للآخر احنا يا دوب هندخل على الجو ده لكن هو الجو ده مستمر من الأول انما تلاحظوا جت الاول مجد ابنك مجد ابنك دي خدها اريوس عارفين اريوس كان بيلقط الحته اللي يلاقي فيها الابن اقل من الاب حسب اعتقاده فقال استنوا استنوا بس ايه اللي بتقولوه الابن قد الاب ما هو بيقول له مجد ابنك يبقى المجد هيجي من الاب للابن عارفين اثناسيس قال له ايه عرفتوها ولا لسه قال له يا راجل ده انت مفوت طب ما تكمل الآية ليمجدك ابنك أيضا فهمتوا؟ يعني إذا كنت اعتبرت أن مجد ابنك هتخلي كرامة الآب أعلى من الابن طب ما تقول بقى أن ليمجدك ابنك معناها كرامة الابن أعلى من الآب فهمتوا الحركة اللي عملها أثناسيس؟ ده كان الحوارات في القرن الثالث والرابع لأن هو حب يفسرها بعقليته مش زي ما الكنيسة علمتها له فقال مجد ابنك يبقى الأب كبير وهيدي المجد للصغير قال له طب إيه رأيك ليمجدك ابنك يبقى الابن هو الكبير دلوقتي هتنفع دي ولا تبان إن هي إيه قد بعض طبعا المجد يروح من الابن للآب ومن الآب للابن أنا والآب واحد ففي أسرار هنا الواحد بيفهمها على قده إنما برضه ما تتفهمش 100% مجد ابنك ليمجدك بعد كده يقول له أنا مجدتك الله ده المجد ماضي ومضارع ومستقبل مجد يعني لسه ومجدتك يعني خلاص وهو في حالة مجد مستمر فالعملية مستمرة في تمجيد متبادل بين الآب والابن والروح القدس في حب فائق فكر المسيح مشغول بالحب الأزلي الإلهي ده فوق العقل وفوق المنطق المسيح لو المجد في حالة حب دائم للآب السماوي والروح القدس بسر لا ينطق به حاجة احنا ما نقدرش نفهمها حاجة فوق العقل يمكن لما ندخل السماء نفهمها حتة حتة يقول له أنا مجدتك على الأرض مجدتك دي طبعا بكل المعجزات وكل الكلام اللي قاله المسيح مجد الآب والآن مجدني تاني ها أنا مجدتك ودلوقتي أنت إيه مجدني يبقى برضه المجد رايح راجع بينهم هما الاتنين بالمجد شوف التعبير ده بقى ده هنا بقى سنس الشبط في الحتة دي قال له بالمجد ها الذي كان لي عندك قبل كون العالم قال له تعالى أريوس بقى طلع إنه له مجد قبل ما الدنيا تتخلق عند الآب من قبل الزمن تفهم منها ايه بقى من هو الابن الا كلمه الاب الازلي المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق طيب احنا بس الحاجات دي تبدو كبيره علينا انما تكشف لنا حاجه في كلمه تاني هنا كلمه اتكررت برضه اعطيتها سلطانا على كل جسد ليه اللام الجايه دي لام التعليل يسموها ليعطي حياة أبدية يعني المسيح له المجد بيكشف لنا فكره في الصلاة بيقول للآب أنت بعتني الدنيا واديتني كل سلطانك عشان إيه؟ عشان أدي الحياة الأبدية للناس يبقى المسيح جه الدنيا ليه؟ عشان نروح السماء ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته والحياة الأبدية هي معرفتك عشان كده احنا بنقول الحياة الأبدية تبتدي دلوقتي تبتدي هنا اللي يعرف ربنا اللي يعاشر ربنا اللي يقرب من ربنا دخل السماء من دلوقتي لمس السماء من دلوقتي ابتدت أبديته من دلوقتي لأن هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك إنما تعرف إيه تعرف كأنك لسه بتتمشى على البحر يعني بحر ملوش آخر فلسه معاك الأبدية عشان تعرف يبقى ندخل على فكر المسيح المسيح له المجد كل اللي شاغل فكره هدفه اللي جه عشانه هو كلمة واحدة هي إيه الحياة الأبدية وهي بمعنى آخر مجد الآب أو المجد ودي اللي كانت جت في سؤال من شوية يعني إحنا عايشين لمجد ربنا يعني لما ندخل الحياة الأبدية يتمجد الله فينا إذا الهدف هو الحياة الأبدية هو المجد هو ذاته خلاص النفوس كل ده حاجة واحدة يبقى اللي شاغل ربنا طول الوقت فكر المسيح بيفكر في ايه ازاي كل الناس تروح السماء ليتمجد الاب بخلاص النفوس لان ساعات في ناس تقولها باكتر من من اتجاه واكتر من معنى هي في الاخر حاجه واحده فرحه الاب والابن والروح القدس انه الناس توصل للابديه يعني تخلص تخلص من حكم الموت وذل الحياه اللي في الدنيا يبقى ده اول نقطه في فكر المسيح ان ربنا يسوع له المجد فكره دايما مشغول بالحياه الابديه وده اللي حب يعمله معانا حب يخلينا نفكر زيه فقال لنا بلاش تنشغلوا بالدنيا هتمشي لوحدها الحياه الارضيه ما تستاهلش تفكروا فيها كتير فكروا زيي اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم لا تهتموا لحياتكم الأرضية بما تأكلون بما تشربون هذه كلها تطلبها الأمم اللي ما عرفوش الحياة الأبدية اللي ما عرفوش الآب والابن والروح القدس إنما اللي عرفوا الآب والابن والروح القدس الطبيعي إن هما ما ينشغلوش بالحياة الأرضية ينشغلوا بالحياة الأبدية أو بالمجد الأبدي لو مشينا شوية في الصلوة دي بتاعت ربنا يسوع يقول في يوحنا 17 عدد 11 لست أنا بعد في العالم ده لسه بيكلم الآب ده كأنه يوحنا اتسحب كده وقاعد يسمعه وإيه يحفظ اللي هو بيقوله ده سجل الكلام ده بعدها بسبعين سنة لكن الكلام ده كان محفور جوه يوحنا لأن يوحنا كان بيلزق للمسيح منين ما بيروح بيلزق له ما بيبعدش عنه أبدا فهو الوحيد اللي غالبا سمع الصلوة دي وبالروح القدس تأكد إن من كل كلمة وهو بيسجلها لست أنا بعد في العالم أما هؤلاء في فهم في العالم طبعا عشان ما نفهمهاش غلط هي هنا مقصود بيها جسديا يعني أنا مش هفضل في العالم تاني بالشكل الجسدي إنما إحنا لغاية النهاردة بنقول عمان وإيل إلهنا فين في وسطنا لكن وهو قبل ما يمشي على طول يروح السماء قالها أنا معكم كل الأيام لكن لست أنا بعد في العالم يعني بالجسد العادي ده لا هطلع السقف أما هم فهم في العالم عارفين اللي مشغول بقى عن حبايبه فبيقول له أنا جاي لك بس هيقعدوا كده لوحدهم فأنا سايبهم في الدنيا والدنيا وحش فأنا لما كنت معاهم كنت محوط عليهم لكن أنا جاي لك فإحنا هنحوط عليهم سوا لست أنا بعد في العالم أما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك يبقى تاني حاجة شغلة فكر المسيح إيه أن نعيش أيام غربتنا على الأرض محفوظين في اسمه كلمة دي خدها معلمنا بطرس غشها من يوحنا أو من الصلاة في بط... من بطرس الأولى أول إصحاح وقال أنتم الذين بقوة الله محفوظون أو محروسون الميراث محفوظ والناس محروسة للميراث فهو تاني حاجة إذا كان الهدف ندخل السماء طب اليومين اللي هنعيشهم في الدنيا احفظهم في اسمك حافظ عليهم حافظ عليهم يعني حتى النهار بنقول له رب حافظ على العيال لا لا مش بالمعنى البلدي بتاعنا حافظ عليهم بالحوادث والأمراض فيما هو أهم احفظهم في اسمك عشان ما تطلعش منهم الأبدية أبدا يفضلوا لازقين فيك على طول ده اللي يشغل ربنا طول الوقت الذين أعطيتني يعني دول ادتهم لي وأنا بحبهم ومش هيضيعوا ليكونوا واحدا كما نحن دي هنأجلها حكاية واحدا دي فيها تفصيلات كتير حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب يعني إيه واحد ضاع باختياره بإصراره هو ساب إيدي إنما لا يستطيع أحد أن يخطف من يدي بس هو ساب إيدي مش الحتة دي بتلخبط ناس كتير إلا ابن الهلاك طب ما يجوز في أولاد هلاك كتير باختيارهم حدش يقدر يخطف من ايد ربنا ابدا بس في حالة واحدة بس لو انت عاوز تسيب ايد ربنا معرفش اقول لك لا لكن تبقى ماسك في ايده ويجي اكبر شيطان في الدنيا ولا يقدر يقرب انما المشكلة في يهوذا انه هو اللي ساب ايد المسيح فقال انا حفظته الا ابن الهلاك ليتم الكتاب أما الآن فإني آتي إليك تحسوا عمال يكررها أنا جاي أنا جاي كأنه إيه فرحان إنه رايح خلي بالكم ده الشعور اللي في فكر المسيح اللي المفروض يبقى في فكرنا عشان كده في نفس القعدة دي قبلها بإصحاح بيقول لهم إيه لما قلت لكم إن أنا رايح للآب زعلتوا لو كنتم ها تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب لو بتحبوني تفرحوا لي ده أنا رايح للآب ده أنا راجع للمجد الأبدي واخدين بالكم ده فكر المسيح يعني ده المفروض يبقى في فكرنا انك لما تقول له اما انا فاتي اليك تبقى فرحان مش تبقى خايف مش تبقى مستخسر عاوز تفضل في الدنيا تاني لا لا خليك زي فكر المسيح اما الان فاني اتي اليك واتكلم بهذا في العالم شوفوا لما بتيجي السيره ليكون لهم فرحي يعني قد كده فرحان في اللحظه دي كاملا فيهم يعني عاوزهم يحسوا بالإحساس بتاعي وأنا راجع السما عاوز يتنقل لهم شعوري وأنا فرحان أوي إن أنا راجع السما عشان يفضلوا كلهم قلبهم في السما عشان يفكروا زي إن فرحتهم وبهجتهم هي أبديتهم فيكون لهم فرحي فرحتي أنا وأنا راجع كده مع إنه داخل على الصليب تصوروا بعدها بقى جسماني والعرق والدموع إنما في اللحظة دي كان تركيزه على أنا راجع السما وفرحان جدا فبيقول أنا بقول أهو في الدنيا عشان فرحتي دي تفضل فيهم وتفضل ليهم لأن هيعدوا على نفس المشوار ليكون لهم فرحي كاملا فيهم كأنه أكمل أو أكبر فرحة هي فرحة دخول السما دي فرحة الشهداء بقى اللي وصلوا لل... اللي فهموا المسيح صح بقوا يستنوا اللحظة دي كأنها لحظة عرسه أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم دايما أحب حكاية التكرار دي أقول يعني هو الأب نسي ما يا رب يسوع بتعيدها له تاني ليه؟ هنا الإعادة عشان آه فيها تأكيد زي دايما يقولوا كده يعني دول مش من الدنيا زي ما أنا مش من الدنيا فبيعيدها له تاني دول مش من الدنيا دول نوع مختلف زي ما أنا مش من الدنيا وده يفورينا فكر المسيح هنا فكر المسيح بقى يكشف لنا حتة مهمة أوي ربنا يسوع له المجد بيفكر عن موقفنا من الدنيا إيه يعني لما يبص علينا في السماء بيفكر من ناحيتنا إيه وإحنا عايشين في الدنيا في أربع نقط مهمة أوي بحب أعيدهم وأزيدهم كل شوية أنا عارف في ناس زهقت معلش التكرار يعلم الشطار أول مبدأ شاغل فكر المسيح دايما ان الناس دي مش من الدنيا هم موجودين في الدنيا بس مش تبعها دول مش تبع الدنيا موجودين بس مؤقتا ليسوا من العالم وبيعدها مرتين ليسوا من العالم ليه؟ لأنهم شبهي لأني أنا لست من العالم المسيح مش من الدنيا فالناس دي مش من الدنيا مع ان لابسين زي الناس وبيتكلموا زي الناس بس هم مش من الدنيا يبقى أول حاجة في اختلاف في فكر المسيح لطبيعة كل مسيحي إنه لما بيبص لنا المسيح بيشوفنا مختلفين عن الناس كلها عشان فينا روح فاحنا شبه هو شايف الشبه ده اللي احنا للأسف مش شايفينه ومميزينه لكن المسيح شايفه كويس فمنتظر ان احنا نعيش مختلفين ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم اللي شغل الفكر المسيح بقى ايه وبيكلم الاب فيه انتوا عارفين زي الاب والام لما يقعدوا يتكلموا كده على اولادهم نتيجة الاختلاف هيحصل ايه والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم فبيقول للاب الدنيا هتكرههم لانهم مش تبعها فانا بسلمهم لك لان الدنيا مش قبلاهم عشان دول مش تبعهم يبقى في علاقة تاني في فكر المسيح مهمة في مبدأ مسيحي مهم أن العالم لازم يبغض المسيحيين دي قاعدة لو مسيحي حقيقي لازم اليومين بتوع الدنيا دول يبقوا ضدك مش معاك طالما الدنيا بيحكمها شيطان لسه فليسوا من العالم والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم دي نتيجة طبيعية وكل ده في فكر المسيح يعني ايه ما تتخضش لما تسمع عن اضطهاد او عن ضيق او تتعرض لمشاكل لانك مسيح افتكر على طول انك ماشي صح يبقى انت مختلف فعشان كده بيبغضوك يا بختك فاضل اتنين تاني طب نمشي ونسيب الدنيا لا لست اسأل ان تأخذهم من العالم ما هو المسيح بيكلم الآن فسهل قوي يقول له ما اخدهم معاه واجي وخلاص قال له لا لا سيبهم سيبهم هنعرف يسيبهم ليه طيب ما انت بتحبهم يا رب وداخل المجد ولسه هتقول بعد شوية انا عاوزهم معايا يتفرجوا على مجدي عاوزهم يحضروا معايا ساعة ما هقعد على العرش هيقول كده في آخر الصلاة أريد أن الذين كانوا معي يدخلوا معايا السماء يتمتعوا بمجدي لكن قال لا دلوقتي لا خليهم في الدنيا لست أسأل أن تأخذهم من العالم يبقى في علاقة تواجد يبقى المسيح عاوزنا نفضل في الدنيا مع اننا مش من الدنيا ومع ان الدنيا بتكرهنا لكن عاوزنا نفضل موجودين ليه بقى تيجي بعدها بآية كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم يبقى احنا موجودين بدل المسيح امتداد للمسيح حاملين رسالة المسيح ده بس دورنا في الدنيا ده بس وجودنا أو تعريفنا في الدنيا لأن إحنا مش من هنا مختلفين مكروهين إنما لازم نفضل موجودين عشان في رسالة يبقى هكذا يفكر المسيح في أولاده المسيح بصص لنا وشايفنا كده أنت لازم تبقى مختلف طبيعي هيكرهوك تفضل موجود عشان توصل اللي أنا عاوز أوصله كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم الأربع أفكار دول أساسيين قوي في حياتنا في الدنيا وللأسف كتير مننا بينساهم أو بيعترض عليهم يعني إيه؟ يعني حكاية الاختلاف دي تلاقي واحد يقول وأنا ليه أبقى مختلف بس ده لما يقول كده يبقى مش فاهم حاجة تلاقي ولادنا عاوزين يقلدوا يا ابني تقلد ايه ما انت لازم تفضل مختلف ما ينفعش تقلد الدنيا تغلط زي ما تغلط بس دي دنيا انت مش تبعها طب بس هما مش بيحبوني عشان انا مختلف مش مهم برضه برضه ده طبيعي نتيجة طبيعية طب خلاص بقى ابعد عنهم لا ما تبعدش تفضل موجود ايه الشغلانة دي عشان الناس تشوف فيك المسيح طب ما هو كان ممكن يقعد هو في الدنيا ويلغينا احنا كلنا ويفضل هو بس المسيح لكن هو مش عاوز كده هو عاوز مسيحيين مش مسيح واحد عاوز يبقى بروحه فينا كلنا ويبقى الدنيا مليانة مسيح في كل حتة بس لازم يبقوا شبهه لازم يبقوا مختلفين زيه لازم هيتصلبوا زيه مبغضين لازم يفضلوا موجودين لازم يبقى في رسالة لو ما فيش رسالة يبقى ما انتش مسيح لو ما فيش اختلاف يبقى ما انتش مسيح لو العالم بيحبك وبيسقف لك تبقى مش مسيح لو انت مش موجود في الدنيا نكرة تبقى مش مسيح انما مسيحي لازم كل ده يبقى موجود فيك اخر جزء بقى في يوحنا 17 يقول ايه عدد 17 ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم قدسهم في حقك كلامك هو حق كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم ولاجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق قلبنا على كلمه تاني جديده اسمها ايه القداسه معلش انا واخدها كلمات انما بقول لكم الموضوع ده ياخد مؤتمرات يوحنا 17 دلوقتي ومن برضه ما نجيبش منه كتير انما هو ايه بعد ما قال لنا المجد والحياة الأبدية والعالم وموقفنا منه في حاجة تاني شغلة ربنا اسمها القداسة شغلاه بيكلم الآب فيها بيقول له قدسهم قدسهم يبقى ده دور الله في حياتنا انه يقدسنا احنا خيبانين ما ينفعش نطلع قديسين لوحدنا ما نقدرش بس ربنا بيعمل كده ربنا مشغول انه يعملنا قديسين والابن الكلمة القدوس اللي بنقول له أجيوس مشغول بدي عاوزنا نبقى قديسين قدسهم في حقك كلامك هو حق قدسهم دي صلوة تقدر تقولها حتى عن ولادك تقول له رب قدسني قدس عيالي قدس حياتي قدس أفكاري قدس مشاعري قدس أعمالي يبقى في طلب قداسة مستمر طول العمر تعرفين في الطقس القبطي الجميل عند كلمة أجيوس في نص القداس أبونا أول أجيوس يرسم نفسه طب ما أجيوس دي للآب للما لله نفسه كلمة أجيوس يعني قدوس ده مش لأبونا ده ربنا أنت قدوس إنما بيرسم نفسه ليه عشان ضمنيا بيقول له قدسني طب اللي جنبه هيغير شماس ايه اللي قدسني وانا واقف كده فيقوم يقول له اجيوس هو كمان الشماس والشمامسه والملائكه اللي في المسبح قدسهم باجيوس برضه الشعب هيغير يقوم يتدور اجيوس قدسهم هما كمان فاهمين المعنى عشان كده لازم يقول ثلاثة ويتدور كل مرة واحدة لنفسه واحدة للشمامسة واحدة للشعب عشان قدسهم بأجيوس بقداستك أنت وحدك قدوس أنت وحدك قدوس مفيش حد تاني كده إنما أنت ممكن تغطيهم بالقداسة دي تدخل القداسة في حياتهم يبقى قدسهم دي صلوة إنما تشوفوا بقى يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي أريوس مسك الآية دي نرجع لأريوس تاني قال بما انه بيقول لاجلهم اقدس اذا ما كانش قدوس يا سلام على الفقاقه بتاعته والعقل بدل بيقول اقدسه اقدس انا ذاتي يبقى كانه ما كانش قدوس وهيتقدس فاثناسيوس قاعد له قال له ايه قال له طيب ماشي هنقول كده من الذي يعطي القداسه قال له الله وحده إذا الفاعل فعل القداسة دائما هو الله طب هنا الآية بتقول إيه أقدس أنا يبقى هو الله فمين أثناسيوس بيرد عليه إزاي هو يمسكها من حتة بعقله وأثناسيوس يقول له الكنيسة قالت وعلمتنا بدل بيقول أقدس أنا يبقى هو وحده القدوس لأنه لسه بيقول قدسهم يبقى القداسة اللي جاية من الآب هي نفسها اللي جاية من الابن يبقى هو نفسه الفاعل ولكن بحكم تجسده بيقول أقدس أنا ذاتي طب أنت كأب تقول يا رب قدسني وقدس عيالي ولأجلهم أقدس أنا ذاتي يعني إيه بقى يعني أنت مستني القداسة عطية من ربنا لكن كمان أنت ليك دور تقدس ذاتك عشان اللي وراك لأجلهم الخادم يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي لازم أصلي وأمشي كويس عشانهم الأب يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي الأم كل مسؤول بيقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي طب معنى كده إنك بقيت إله لا قدسهم أنت يا رب إنما أقدس أنا ذاتي يعني أنا هاخد منك القداسة أنا هعمل اللي عليا عشان أتقدس إنما القداسة هتفضل من عندك كأنه دور لنعمة ربنا ودور لجهاد الإنسان والاتنين يكملوا بعض وهذا ما يشغل فكر المسيح يبقى المسيح مشغول بالفكر بالقداسة الكلمة البعيدة عن أذهاننا للأسف ومعتبرينها بتاعة الأيقونات بس لا الحقيقة ده الهدف الأسمى للحياة إنك تبقى قديس واحد من القديسين قال ولد المسيح المسيحي ليصير قديسا يعني لو سألوك أنت عايش ليه تقول عشان أبقى قديس هيقولوا ده مغرور أو مجنون لا لا ده مسيحي فاهمها صح وعارف ان الكلمة دي مش معناه هو حاجة معناه بيستلم من ربنا القداسة هيمتلئ بروح الله القدوس فيصير قديس ماشية قدسهم دي صلاة أقدس ده فعل ده أكشن ده عمل ليكونوا ده الهدف بقى هم أيضا مقدسين يبقى في هدف أسمى أن يكونوا مقدسين واحد يقول اتلخبطنا مش في الأول كان في هدف أعطيت سلطانا لي ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته مش كان في الهدف الحياة الأبدية هي هي برضه ما هي القداسة هي شرط دخول الحياة الأبدية ما هو الحياة الأبدية دي حياة للقديسين اللي داخلين السماء كلهم قديسين هتقولوا احنا هندخل طب ما احنا كده طلعنا لا ما انت هتبقى قديس قبل ما تدخل ما ينفعش تدخل غير وانت قديس طب قديس ايه ده مش شكله قديس لا ما هو الباقي على ربنا اعمل بس اللي تقدر عليه تمسك بحكاية أقدس أنا ذاتي واصرخ وقول له قدسهم قدسني ليكونوا مقدسين هم أيضا في الحق نراجع فكر المسيح شغلاه الأبدية بتاعت الناس شغله المجد الأبدي اللي هو نفسه خلاص النفوس شغله مركزنا في الدنيا مختلفين موجودين مكروهين إنما لينا رسالة في الآخر شغلاه كمان القداسة اللي لازم تبقى في حياتنا ولست أسأل يوحنا 17 20 لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم الواحد في الأول افتكر أنه بيتكلم على شوية التلاميذ اللي وراه إنما أتاري ربنا يسوع عينه علينا دلوقتي بعد ألفين سنة وعينه على كل الأجيال فالقصة مش واقفة عند التلاميذ أبدا في امتداد والمسيح شايف كل الأجيال فبيقول أنا مش ب... مش بكلمك بس على حبايبي دلوقتي لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم طب دول كتير قوي يا رب ده فات ألفين سنة ده الكنيسة في كل العالم ده عدد ملوش آخر طيب ايه ده عاوز ايه بقى يا رب من ده كله كل دول يبقوا قديسين مش بس يبقوا قديسين ليكونوا واحد ليكون الجميع واحدا لا استنى يا رب اتلخبطنا يعني احنا قاعدين نوعظ ونقول احنا نبقى مع بعض واحد لكن نكون واحدا مع بطرس من 2000 سنة ومع ماريجرجس من 1700 سنة ومع أثناسيوس ومع أمبانطونيوس وما ما هو بيقول كل اللي هيؤمنوا بكلامهم كل الأجيال اللي جاية كل اللي هيمشوا في السكة دي كلهم يبقوا واحد يعني مش اللي عايشين بس كمان ومش الكنيسة واحدة كنيسة ماري مرقس ده كل المؤمنين بالمسيح له المجد فكره بإيه؟ عاوز الكل يبقى واحد فوق الزمان وفوق المكان وفوق العمر وفوق السن وفوق الظروف فوق بقى المعوقات دي كلها ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك عاوزها بنفس الدرجة طب انت في الاب والاب فيك دي احنا مش فاهمينها فوق العقل ده ده اتحاد فوق العقل اتحاد حب اتحاد حب عجيب في الثالوث الأقدس قال عاوزهم يبقوا كده يتحدوا ببعض بالحب الحب يربطهم في بعض يعملهم حاجة واحدة زي ما أنا فيك وأنت فيه ليكونوا هم أيضا واحدا طب هم واحد لوحدهم وإحنا لوحدنا لا يكونوا واحدا فينا أنت دخلتنا جواك إحنا تهنا خالص إيه القصة دي بقى ربنا يسوع له المجد عاوز يوحدنا بيه وبالآب وببعض عشان في الآخر نبقى إيه عيلة واحدة كيان واحد هو الرأس المسيح وإحنا الجسد الأعضاء حاجة شغلاه شغل المسيح جدا الوحدة والوحدة دي حب الوحدة دي مش بالعصاية وبالقوانين الوحدة ده اتحاد حب قوي على إيمان واحد مشترك ليؤمن العالم أنك أرسلتني يعني المعجزة دي اللي هي أصعب معجزة في التاريخ إن العالم كله يتحد ويبقى كيان واحد دي اللي هتأكد للأجيال وللتاريخ أنه هو حقا الإله المتجسد يؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني مش قعدنا نقول المجد الأب ومجد الابن وكل واحد بيمجد التاني وإحنا بنتفرج قال لا مش هتفرجوا ده أنا هديهم من المجد ده هيشتركوا معايا في المجد بدل أنا شاركتهم جسدهم هشركهم في مجدي هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له خد الجسد التعبان بتاعنا ده وادانا بقى مجد أبديته ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني إذا في حاجة تاني شغلة فكر المسيح هي فكرة الوحدة عشان كده أي صراع أي خصام أي زعل أي انفصال أي مشكلة بين اتنين ضد فكر المسيح تجرح فكر المسيح أي زعلة تزعله وعشان كده قال طوبى لصانع السلام لأنهم إيه أبناء الله يدعون هم دول ولادي اللي مشغولين باللي أنا شاغلني السلام الوحدة الكيان الواحد أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم آخر كلمة تشغلنا هي كلمة إيه بقى؟ المعرفة أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك الدنيا مش عارفاك يا رب أما أنا فعرفتك طبعا المسيح هو الوحيد اللي عارف الآب احنا ما شفناهوش فاكرين لما تلميذه سأله وقال له ايه ما تورينا الآب بقى وكفاية حمستنا قعدت تقول الآب الآب الآب عاوزين نشوف قال له ما أنا معاك من رآني قد رأى الآب اللي يشوفني يبقى شايف الآب اللي يعرفني يبقى عارف الآب عشان كده اللي ما يعرفش المسيح يبقى ما يعرفش ربنا فاهمين الحتة دي اللي ما يعرفش المسيح بالنسبة لنا يبقى ما يعرفش ربنا ده مبدأ مسيحي من لا يؤمن بالابن ليس له الاب ايضا من يؤمن بالابن له الحياة من لا يؤمن بالابن قد دين دين يعني وقعت عليه الدينونة ايا كان بدل مش بيؤمن بالابن فبيقول له ان العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك وهؤلاء عرفوا انك انت ارسلتني دول اختلفوا عن الدنيا كلها لان دول بقوا عارفيني طيب عرفوا دي فعل ايه ماضي شاطرين في العربي طيب هتقف على كده لا تقف على كده ازاي دي ما بتخلصش الحكايه هم عرفوا انك ارسلتني وعرفتهم برضو دي ماضي اسمك وساعرفهم دي, العمل دي اسمها ايه بقى في الع... مضارع مستمر خلي بالكم وساعرفهم يعني المعرفة هتمتد إلى آخر الظهور نفس اللي ابتدى بها الكلام فاكرينه هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك إذا المعرفة تبدأ لكن لا تنتهي يبقى فكر المسيح شغله إيه إن الناس تعرف ربنا بس اللي بيقول عرفت ربنا ياخد باله إنه عرفت دي مش كفاية عرفت وبعرفه وهعرفه إلى آخر الظهور عشان كده ساعات تيجي لحظة في حياة الواحد يقول له يا رب النهاردة لأول مرة بحس إن أنا بعرفك ده مش معناه إنه غلطان هو كان يعرفه بس المرة دي النقلة دي كأنه بيعرفه جديد وبكرة لسه في معرفة جديدة وكل ما يطلع خطوة يفتكر إنه ما يعرفش حاجة أو يحس إنه الله ده أنا لسه معرفتش حاجة وهو ده الحق إني لست أحسب نفسي أني قد أدركت أو نلت شيئا ولكني أفعل شيئا واحدا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام الموضوع واسع جدا وطويل وفوق العقل وفوق المنطق إنما هو ده اللي شاغل ربنا كأننا بنلخص الكلام ونقول إن فكر المسيح مشغول قوي بالحياة الأبدية وصلها لنا بالمجد الأبدي اللي هو فيه مع الآب يديهولنا أعطيتهم المجد مشغول بالقداسة عاوز يعمل مننا قديسين مشغول بالوحدة عاوزنا كلنا ندوب في بعض في الآخر ما تبقاش في راس عالية عن راس كله في الآخر كيان واحد وفي الآخر المعرفة تمتد تبدأ ولا تنتهي لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد